أحداث كانت في السيرة ما أعظم تلك الأيام جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام وأصول كانت منهاجا ما أكبر ذاك الإنعام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله نشرع في حلقات هذا الموسم من السيرة القرآنية نظرات بنائية أو كنا بنقول نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية ده موسم جديد من مواسم هذه السيرة البنائية يمكن احنا كلينا مرات بدأنا فيها مقدمة في حديث عن السيرة البنائية بعد كده خدنا غزوة أحد وبعدين خدنا غزوة بدر يعني يعتبر البداية الحقيقية كانت في العام الماضي بغزوة بدر وإن شاء الله هذا العام هناخد غزوة الحقيقة مهمة جدا يمكن كان من أسباب اختيارنا لغزوة بدر في العام الماضي إن غزوة بدر كانت يعني حدث مفصلي مش مش بس في تاريخ المدينة النبوية بل في تاريخ البشرية في تاريخ الإنسانية كانت حدثا مفصليا كبيرا ترتب عليه حاجات كتيرة جدا وفرق في حاجات كتيرة جدا في شكل الكرة الأرضية ككل أصلا بعد كده الحقيقة يعني حتى علماء السير بيقولوا إذا كان يعني إذا كانت غزوة بدر الكبرى حدث مفصلي كبير في الانطلاق والبداية فالغزوة اللي احنا هنتناولها السنة دي ان شاء الله هي حدث مفصلي كبير جدا جدا جدا جدا في تمكين هذه البداية ووضعها على الأرض يعني يعتبر الميلاد الحقيقي لدولة إسلامية مستقرة كان بعد هذه الغزوة كان تقريبا اسدال الستار على مرحلة وافتتاح مرحلة جديدة خالص مرحلة مهمة جدا جدا من تاريخ الأمة الإسلامية بل من تاريخ البشرية الغزوة دي كانت نهاية كتير من ال من ال من القلق والاضطرابات وعدم الاستقرار وبداية عهد جديد تماما العهد ده هي هيبقى مليان بالفتوحات ومليان بأنواع مختلفة من التحركات الحقيقه احنا يمكن هممنا قوي في ال في ال السيره السيره القرانيه يعني بمعنى ايه يعني احنا شغلنا قوي الاحداث اللي ربنا سجلها من احداث السيره في القران الكريم وده وصينا بيه مرارا وتكرارا وقلنا لو الانسان حابب يبدا يعني يقرا في السيره اكيد اوثق نص عنده واكيد هيبقى اولى حاجه بانه يعتني بيها ما سجله الله سبحانه وبحمده من أحداث السيرة الشريفة في القرآن الكريم إن ده ده ده ده في حد ذاته كده يعني سبب كافي جدا لأن الإنسان يهتم بيها ابتداء إنها موجودة في كتاب منقول بالتواتر يعني من ناحية ال ال الإسناد أو الثبوت هي في أعلى درجات الثبوت وإن كنا يعني ما نقللش من ثبوت غيرها من أحداث السيرة اللي موجودة في كتب السنة لكن دي اعلى درجات الثبوت كله منقول القران كله منقول بالتواتر والنقطه الثانيه بقى لما نروح لل... لل... للدلاله يعني لما نروح دايما احنا بنقول في كده خاص حاجه مهمه قوي اسمها الصلاحيه يعني في نقطتين دايما يشغلوا الانسان نقطه المصدريه والنقطه الثانيه نقطه الصلاحيه على مستوى المصدريه احنا بنلاقي نفسنا امام حاجه محطوطه او يعني وضعت في مصدر مهم جدا جدا مصدر من ناحيه ال... الموثوقية بتاعته في منتهى القوة من ناحية الثبوت في منتهى القوة طيب دي قضية المصدرية نروح بقى لقضية الصلاحية أكيد ما تم اختياره من أحداث السيرة النبوية في, في الآيات القرآنية بياخد صلاحية القرآن كله ايه صلاحية القرآن كله صلاحية الوحي كله اللي هو مش بس صلاحيته لكل زمان ومكان وميدان وكل إنسان بل لا صلاح لمكان ولا زمان ولا مكان ولا, ولا إنسان ولا ميدان إلا بإيه إلا بالقرآن وبناء عليه الصلاحية بتاعته لا شك هتبقى أكبر بكتير جدا جدا جدا يعني اللي أقصده إيه بالصلاحية اللي أقصده مناسبته لكتير من الناس والدلالة الدلالة اللي بتحملها الأحداث العظيمة الكبيرة دي خلاص ده برضو ما يقللش من شأن الأحداث الأخرى ولا يقلل برضو من شأن ولا من من شأن دلالة الأحداث الأخرى من السيرة أو السير والتواريخ يعني بصفة عامة التي ثبتت بأسانيد صحيحة بس اللي أقصده أكيد هيهمنا الأكتر اللي جاء في القرآن الكريم طيب فالشاهد هنا طبعا احنا مش بنتناول اللي جاء في القران بس يعني احنا بنتناول لان احنا احنا الحمد لله رب العالمين عندنا اعتقاد ده, ده القران ودي السنه الباقيه النس يعني القران في حاجه اسمها السنه البيان السنه بنشوف انها بيانيه يعني دورها وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ماشي ده القران ودي السنه البيان فالسنه البيان دي دي دي, دي نسخه مهمه جدا من الوحي ما يعني يعني احنا بنهتم بيها الحمد لله ولذلك احنا كنا انتهجنا منهاج كده اتكلمنا عن لما اتكلمنا عن غزوه بدر قلنا ان احنا نحاول نستعرض الاحداث فيما صح في كتب السيره النبويه وبعد ما نستعرض الاحداث نروح بقى وكاننا بنجمع الكلام ده كله ونركز عليه ونشوف الرسائل بتاعته الموجزه المهمه المركزه اللي موجوده في القران الكريم النهارده السنه دي ان شاء الله احنا هنكون على موعد مع غزوه الاحزاب او غزوه الخندق وطبعا ما يتعلق بها وخصوصا يعني من الآيات القرآنية وخصوصا سورة الأحزاب تحديدا وخصوصا سورة الأحزاب تحديدا علشان برضو احنا بنبقى حريصين في رمضان ان احنا يعني الحقيقة نطوف حول دراسة مباشرة للقرآن الكريم يعني اغلب كل دراسة الدين يعني ما يخص الدين هتكون في يعني ليها علاقة بالقرآن الكريم لكن نحب يكون في دراسة مباشرة للقرآن الكريم عندنا غزوة الخندق فعلا غزوة مفصلية غزوة مفصلية حقيقية هي يعني هي اسدال الستار على مرحلة اضطراب وعدم استقرار ومشكلات كتيرة والحقيقة هي بداية عهد فتوحات وتمكينات وأمور مختلفة خالص وخصوصا طبعا ان غزوه الخندق جاءت يعني يعتبر بعد ايه بعد غزوه احد يعني كاحداث كبرى يعني احنا بنتكلم كاحداث كبرى عندنا بدر عندنا احد عندنا الخندق فغزوه الخندق او الاحزاب جاءت بعد احد وطبعا كان المسلمين فعلا في امس الحاجه لذاك الذي ايه حصل في الخندق طيب سبحان الله كل غزوه لها طبيعها ولها رسائلها ولها امور متعلقه بها كالعادة زي ما اتكلمنا عن بدر قبل كده احنا بنحب الأول يعني ننظر كده للأحوال عاملة ايه بالضبط قبل الغزوة وبعد كده الغزوة نفسها وبعد كده ما بعد الغزوة يعني دايما بقى عندنا ثلاث فصول ما قبل الغزوة والغزوة نفسها وما بعد الغزوة تمام فصل قبلي وفصل بعدي وفصل أثنائي طبعا حد يقول يا عم نخش في الغزوة على طول لا الحقيقة احنا بنشوف ان ده مهم جدا عشان نفهم الظروف والملابسات اللي حصل فيها الكلام ده ونقدر الامور تكون حاضره لان احنا يعني انا دايما من القواعد الاساسيه في السيره البنائيه اللي باكد عليها ويا ريت ده برضه التفت ليه واحنا بنتكلم كده حاولوا تسجلوا قواعد بنائيه او قواعد منهجيه في تلقي السيره النبويه من القواعد اللي بنأكد عليها كتير يعني مرارا وتكرارا هي قضيه ان لابد ان احداث السيره تفهم في سياقتها يعني سياقتها سياقتها التاريخيه احنا بنتكلم على يعني وضع من 1000 ومن اكتر من 1400 سنه فلازم يتفهم الكلام ده كويس في في سياقتها الديموغرافيه سياقتها السكانيه يعني السكان طبيعتهم ايه اللي هي بتاع يبقى التاريخيه يعني السياقات الايه الزمنيه الديموغرافيه السياقات الانسانيه الانسان نفسه كان وضعه ايه وحاله ايه و ومعارفه وعلومه العمران عنده ودنيته عامله ازاي في سياقتها المكانيه احنا بنتكلم على مكان فين بالظبط المكان ده ظروفه ايه من ناحيه العمران ومن ناحيه غيره ده ده لازم يتاخد في الحسبان يعني ده لازم وكتير من الناس اصلا اللي ما اللي ما بتفهمش أحد- احداث السيره او بيقع في صدورها حرج من امور في السيره او لل- للاسف الشديد آه، يعني إن- هقول آه، ربما حتى يعني بعضهم يتطاول على ال- على على امور حصلت في السيره بسبب ان هو مش م- مش مدرك للسياقات اللي حاضره في الوقت ده يمكن انا اتكلمت في الكلام ده قبل كده تفصيلا لما اتكلمت مثلا عن مهنه النبي صلى الله عليه وسلم مهنه النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت ارقى مهنه موجوده في المجتمع المكي ساعتها بزنس مان لو صح التعبير بعرفنا النهارده النبي تاجر رجل اعمال بعرفنا النهارده ومش رجل اعمال عادي رجل اعمال ناجح يكاد يكون انجح رجل اعمال في مكه آه، يعتبر النشاط ال- ال- الاضخم الاهم الاكبر بالنسبه لمكه هو النشاط التجاري وبناء عليه الناس التجار او رجال الاعمال او ال businessmen لو صح التعبير هم كانوا يعتبر ال- ال- صفوه المجتمع الطبقه الاولى في المجتمع فكان محمد صلى الله عليه وسلم تاجرا فطبعا احنا تخيل البعض يبص لها ايه ده مجرد واحد بيروح بتجاره بيجي بتجاره لا آه، وبينظر مثلا للموضوع في فلك النهارده ان ممكن بيئات مثلا يبقى فيها الطب فيها الهندسه فيها الصيدله فيها اي مهنه يعني فيها ال- فيها المهنه دي هي اللي واخده ال upper hand او هي يعتبر ليها اليد الطولة فهو لما ما يفهمش السياقات التاريخية الزمنية ولا يفهم الس- الس- السياقات ال- ال- الديموغرافية الإنسانية اللي هي جغرافيا المكان مع ال- مع وجود في الإنسان فيه ده, ده معنى الديموغرافيا يعني آه، الجغرافيا الإنسانية يعني أو ح- حصاد الإنسان مع ال- مع الجغرافيا آه، وما يفهمش الموضوع في سياقاته المكانية والعمرانية اللي كان بيحصل ساعتها آه، مش هيقدر يتفهم احداث زي كده كويس وهيتخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجرد واحد بيقوم لا النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل اعمال ناجح لو صح التعبير بزنس مان بعر- بعرفنا النهارده وكان متميز للغايه وكان كمان يعني و- وصل وصل تجارته انها تجاره دوليه ما كانتش تجاره محليه لا ده كانت تجارته تجاره دوليه وكان حد محل ثقة من ناس كتيرة وطبعا اللي كان بيمارس التجارة الدولية كمان كان بيبقى عنده مؤهلات ضخمة مؤهلات ضخمة بقى في قدرته على السفر ومؤهلات ضخمة في آه، الحاجات اللي هيواجهها والحسن التعامل مع الناس يعني كانت الحقيقة آه، ما كانتش مهنة على مستوى المهنة ما كانتش مهنة عادية ولذلك كان مشتغل بها مس- مثلا سيدنا أبو بكر كان مشتغل بها سيدنا آه، عبد الرحمن بن عوف فالصحابة ما كانوش شوية آه، حاشاهم فشلة ولا شوية ناس قاعدين الكلام ده طبعا مش مش هيتم فهمه بشكل جيد طالما احنا مش م- آم- مش مركزين في السياقات ال- الإنسانية والمكانية والزمنية طيب المهم نعود فبناء عليه بنقول ان ده ده ده من القواعد المنهجيه المهمه في فهم السيره النبويه فضروري نكون فاهمين الاحداث ما قبلها واثناءها وما بعدها طيب آه، عشان ما نطولش ن- ن- يعني ندخل مباشره في اللي احنا عايزين نتكلم فيه آم، الدنيا كانت عامله ازاي قبل آه، الخندق يعني قبل ما قبل غزوه الخندق او قبل غزوه الاحزاب كيف كانت الدنيا الدنيا كانت عامله ازاي بالنسبه للمدينه يمكن ده اللي يشغلنا طبعا ب- بعد غزوة أحد آه، يعني للأسف وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بما سمي بغزوة حمراء الأسد استعاد للمسلمين كتير من من هيبتهم آه، و- و- ويعني بدأ يحصل لون من الاتزان شوية في ال- في المشهد أو في كفة المشهد لكن الحقيقة الاتزان ده كان يمكن ليه فايدة كبيرة في في آه، يعني إن إحنا إيه الخروج من من نفق كثير من من الاثار السلبيه لاحد فكان ده, ده الى حد كبير فوائده الرئيسيه يعني الفوائد الرئيسيه لهذا الايه لحمراء الاسد او لما تلاها من الايه من الاحداث اللي كانت بعد احد مباشره او المحاولات ال- يعني العظيمه من النبي صلى الله عليه وسلم انه آه، يعيد للمسلمين هيبتهم تاني في ناحيه المشهد العام آه، يعيد للمسلمين ثقتهم بنفسهم تاني برضه آه، من ناحيه آه، المشهد الخاص في الداخل يعني او المشهد الداخلي آه، لكن برضه يبقى ان آه، كانت آه، الحقيقه آم، اوقات صعبه جدا وكانت من اصعب ال- الاوقات اللي مرت بيها آم، المدينه المنوره و- وفعلا بدا الصحابه يكونوا مطمع يعني ال- الدوله التي نشات في يعني في المدينه المنوره وبلغت اوج يعني مجدها و- وسمعتها الطيبه في بعد بدر مباشرة اللي حصل في احد ده لا عمل هزه عنيفه جدا و- وطبعا الناس بقى يعني مش فكره بقى ان حد نشأه بقى كويس لا ده فكره ان الناس شعرت قد ايه بالخطر آه، اهل الباطل واهل الضلال شعروا ان هذه ال- الامه القادمه ت- تهدد عروش باطلهم فازاي اهل الباطل نفسهم حسوا بالخوف والقلق الكبير جدا بعد بعد آه، يعني تصاعد اسهم ال- المسلمين آه، ونموها في- بعد بدر آه، فلما جت احد هم كانوا يعني آه، مبسوطين جدا وكان و- وحرصهم شديد جدا على فكره ان هم يستأصلوا شأفه المسلمين او ينهوا هذا الكابوس بالنسبه لهم هم آه، اللي هو جاثم على على صدورهم آه، فلذلك فنجد بقى ان اول ما يعني ما حصل ما حصل ده في احد و- وما تلاها اصبحت المرحله دي نفسها مرحله ان كله بقى عمال ايه يعني بيحاول بكل ما اوتي من قوه ان هو بقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه عايز ياخد جزء من الكعكه يعني فاليهود في داخل المدينه م- ب- يعني ما همدوش آه، قريش نفسها كمان آه، يعني آه، برضو ما همدتش وخصوصا كمان ان قريش كانت توعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هم هيلتقوا بعد سنه من احد في و- وفي بدر يعني هيلتقوا في ب- بعد كده ب- يعني فقريش نفسها آه، برضو ب- آم، بتفكر انها ت- ت- ترجع تغير على المدينه تاني او تعيد الكره وخصوصا انها بتشوف نفسها او الحقيقه انها على مستوى آه، ال- ال- على المستوى العسكري هي تعتبر كانها ما انتصرتش في احد يعني هي ما دخلتش المدينه اصلا آه، ما ما غنمتش تقريبا حاجه ما- فهي شبه ما انتصرتش في احد يعني كانها اغاره كده وجت و- ومشت يعني غير انها برضو اغاره هي حصل عندهم مشاكل كتيره ب- بسببها يعني او خسائر كتيره بسببها المهم فهي م- قريش كانها اصلا كانها ما انتصرتش آه، لما نيجي نبص على اليهود اليهود طبعا يعني يتربصون الدوائر ودي فرصه سانحه جدا بالنسبه لهم نبص على القبائل الاخرى اللي حوالين آه، اللي حوالين آه، م- آه، المدينه برضو دي فرصه سانحه بالنسبه لهم يعني احنا طبعا لا يكاد يظهر في المشهد لينا الا مثلا قريش لكن لا الجزيره كان فيها قبائل تانية قبائل تانية ضخمه يعني غطفان مثلا قبيله ضخمه جدا ك- يعني ك- كان في قبائل آه، لا مش م- ليست قبائل هين طبعا الموضوع م، ي- يا ريت اقتصر على فكره ان الناس دي قاعدين مترصدين للايه آه، للصحابه او مترصدين للمؤمنين لا المشكله كمان ان بدا بقى ناس تعمل تصرفات هي آه، غدر وخيانه آه، وتلاعب بالمؤمنين طبعا ال- الحاجات دي كلها للاسف الشديد آه، زودت الامر صعوبه و- وزادت الامور شده وحده طيب في احداث طبعا حصلت في يعني م- في الفتره دي آه، احنا م- كالعاده بنقرا من كتاب آه، اللؤلؤ آه، المكنون لموسى ال- آه، العازمي آه، اللؤلؤ المكنون في سيره النبي المامون آه، وده تقريبا في الجزء الثالث منه خلاص آم، سريعا كده بيقول في الأحداث بين غزوة أحد وغزوة الخندق بيقول كان لغزوة أحد أثر سيء على سمعة المسلمين فقد زالت هيبتهم عن النفوس وطمعت بهم القبائل وكاشفهم اليهود والمنافقون بما كانوا يضمرونه من العداوة والبغض فلم يمض على هذه الغزوة شهران حتى تهيأت قبائل بني أسد للإغارة دوب ما عداش شهرين وبني أسد دول بقى فكروا في الإغارة للإغارة على المدينة ثم أخذ خالد بن سفيان الهذلي يجمع الرجال لنفس الغرض ثم قامت قبائل عضل والقارة بمكيدة تسببت في قتل طائفة من الصحابة وقام عامر بن الطفيل في نفس الوقت بمكيدة مثلها تسببت في قتل سبعين من الصحابة الحادثة المشهورة بإيه؟ ببئر معونة حادثة بئر معونة يعني ده اللي قلنا عليه ان الموضوع ما اقتصرش بس على ايه على مجرد ان هم يتربصوا بالمؤمنين لا ده مكائد بقى كمان مكائد ويعني وخداع الله المستعان ثم نقض بنو النضير العهد وهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غافلا عن هذه التحركات والمطامع بل كان يواجهها بحكمته حتى استطاع أن يعيد للمسلمين هيبتهم ومكانتهم طيب إيه بقى اللي حصل؟ هنقف مع بعض الأحداث بين آه، اللي هي تعتبر بين أحد والخندق أو ما قبل الخندق أو ما قبل غزوة الأحزاب من أولها آه، سرية أبي سلمة إلى بني أسد سرية أبي سلمة إلى بني أسد وكان سببها أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سار في قومهما بني أسد ومن أطاعهما إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا سلمة عبد الله أو عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي وكان قد جرح بأحد في عضده فمكث شهرا يداويه حتى رأى أنه قد برئ وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها وعقد له لواء وبعث معه مئة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وقال له سر حتى ترد أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم سر حتى ترد أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم طيب وأوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا يبقى دلوقتي المفروض أن طليحة وسلمة ابني خويلد سار في قومهما بني أسد ومن أطاعهما إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي علم بذلك يعني هو أصلا يبقى البداية كانت منهم هم هم بنو أسد دول هم يعني أرادوا ابتداء ان هم يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما بقول كده احنا ممكن اللي يبقى في دماغنا بس في السيرة كلها قريش لا بس هنجد ان في قبائل تانية وناس تانية كتير يعني هم ليهم هم تكتل ليس بالقليل وناس معروفين بالقوة والبأس والشدة على مدار يعني مش سنوات بل ربما قرون وكل ده بقى هيظهر في المشهد يعني في ناس ربما ما كناش بنسمع عنهم ما نعرفش ما نعرفهمش هيظهروا في المشهد بشكل واضح لان في كتير من الناس كانت يعني تجلس ترقب الامر ايه اللي بيحصل بالضبط المهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيسير سيدنا ابو سلمة عبد الله ابن عبد الاسد المخزومي سيسيره الى ايه الى قتال بني بني اسد طيب المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسله واوصاه بما ذكرنا قال خرج بهذه السرية فقد استعملتك عليها عقد له لواء معه 150 رجل من المهاجرين والأنصار تقريبا وقال سر حتى ترد أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يذهب يغير على ديارهم بحيث أن قبل ما الجموع بتاعتهم إيه تلتقي عليه وأوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا خرج أبو سلمة رضي الله عنه في أصحابه وذلك في أول محرم من السنة الرابعة للهجرة أول محرم من السنة الرابعة للهجرة حتى انتهى إلى ماء لهم بجبل يسمى قطن فأغار على سرح لهم فأخذه وأخذ رعاء لهم مماليك ثلاثة يبقى سيدنا أبو سلمة خرج في في شهر أول شهر المحرم من السنة الرابعة للهجرة وصل لماء لهم ماء يعني أبار يعني يسمى قطن فأغار على سرح لهم السرح اللي هي الماشية تمام فأخذه وأخذ رعاء لهم مماليك ثلاثة يعني كان في ثلاث رعاة من المماليك للإيه لل... لل... للماشية دي وأفلت سائرهم فجاءوا جمعهم فأخبروهم الخبر وحذروهم فتفرق جمعهم في كل وجه فلما ورد أبو سلمة رضي الله عنهم ماءهم وجد جمعهم قد تفرق فعسكر وفرق أصحابه ثلاث فرق فرقة قامت معه وفرقتان أغارتا في ناحيتين مختلفتين فرجعتا إليه سالمتين وقد أصابتا نعما كثيرا ثم عادوا إلى المدينة ظافرين غانمين طيب يبقى اللي حصل كان المفترض ان احنا عندنا مرحلتين المرحلة الأولى سيدنا أبو سلمة فيها انتهى إلى ماء لهم يسمى قطن في هذا هذا الماء كان في سرح في ماشية وكان في يعني مماليك هو يعتبر أسر منهم ثلاثة أخذ منهم ثلاثة وأخذ هذه الماشية والباقي فر اللي فر ده بقى راح لفين راح للجمع اللي اللي جامعينه بني اسد هم ما هو كانوا يعني جمعوا انفسهم زي ما قلنا كان طليحه وس- و- وسلمه آه، ابني خويلد طليحه بن خويلد وسلمه بن خويلد ك- كانوا ايه آه، آه، سار في قومهما بجمع كبير ل- ل- لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فلما راحوا ال- ال- المماليك اللي فروا آه، من المسلمين اخبروا الجمع فسبحان الله يعني من منة الملك ان هم عملوا ايه ان هم آه، تفرق هذا الجمع فلما تفرق الجمع ده لما وصل سيدنا ابو سلمة للمكان بتاعهم وجد ان هم آه، تفرقوا فعسكر في هذا المكان ودي يعني بتبقى من عادات الجيش المنتصر انه يعس- يعسكر في ارض آه، ال- ال- المهزوم المهم و- وف- و- وفرق الصحابة ثلاث فرق آه، ف- فرقة ك- كانت معاه و- وفرقتين آه، أغارتا كل فرقة في ناحية يعني فرقة راحت كده وفرقة راحت كده آه، آه، عادت الفرقتان إلى أبي سلمة رضوان الله عليه وعادت آه، أصابت نعما كثيرة ورجعوا للمدينة بفضل الله عز وجل ظافرين غانمين طيب ايه اللي حصل بعد كده فلما دخل ابو سلمة المدينة انتفض به جرحه فلم يلبث حتى مات لثلاث ليال بقين من جماد الآخرة أو لثمان خلون منه هذا البطل لما عاد بقى هو كان عنده جرح أصلا سابق فهذا الجرح انتفض به ويعني توفي على إثر ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره آه، شق بصره يعني ارتفع فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر, اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين يعني ده برضو من الأدعية اللي الناس يعني ما بتاخدش بالها منها في ال- ال- الميت اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا ولا- لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه اللهم آمين طيب آه، وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحد يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني من الصعيد يا جماعة مش الايه مش الس- مش الصعيد بتاعنا في مصر لا آه، من ال- ال- الصعيد الإمام النووي بيقول المراد بالصعيد هنا عوالي المدينة وأصل الصعيد ما كان على وجه الأرض يعني المنطقة مرتفعة يعني ف وحتى في مصر يعني يعتبر دي مصر العليا يعني المفترض في جغرافيا مصر كده مهم فأقبلت امرأة من الصعيد من عوالي المدينة تريد أن تسعدني تسعدني يعني إيه ت- ت- تفرحني وكده لا ال- الإسعاد هو آه، كان المساعدة في البكاء والنياحة يعني آم، ال- يعني بتوجب معاها يعني يعني كان دي من عاداتهم زي ما بيحصل في في في لازال في بعض الاماكن للاسف واحده مثلا الناس عندهم آه، ميت يروحوا بقى كام واحده كده اللي هم ايه كانهم بيسخنوا الموتى كده زي الناس اللي بيسخنوا الفرح للاسف دول بيسخنوا الموتى بقى بيقعدوا ايه آه، ي- يعني يواسونها ويبكون معها يا ريت حتى يواسوها بيبكوا معها وي- المهم ف إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين فكففت عن البكاء فلم أبكي يعني لما لقيت كده خلاص آم، يعني توقفت عن ذلك كانت من عاداتهم الاجتماعية وكانت طبعا في حاجات حاضرة عند الصحابة من بقايا العادات الاجتماعية اللي موجودة عندهم وربما يعني كانوا يرون ذلك تقصيرا انها ده ده كانه حق من حقوق الميت يعني. واخرج الامام مسلم في صحيحه عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اخلف الله له خيرا منها قالت رضي الله عنها فلما مات أبو سلمة قلت أي, المس أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب دي كانت واحدة من الأحداث اللي كانت ما بين غزوة أحد وغزوة الخندق وهي سرية أبو سلمة أو سرية أبي سلمة إلى بني أسد تمام في هذه السرية يعني نلاحظ مجموعة من من الملاحظات ابتداء أن أهل الحق لما يعني للأسف الشديد يحصل لهم أي حدث عام يطمع فيهم يطمع فيهم أهل الباطل وسبحان الله يعني أنا كنت بقول دايما مرارا وتكرارا الصحابة اللي هم أخطأوا في أحد من الرماة هل كانوا يدركون أن الخطأ بتاعهم ده هيتسبب في كل الكلام ده؟ يعني هم هل كان في دماغهم أن أخطائهم دي ممكن تتسبب في أن هيبة المسلمين ككل تبدأ تنقص في عين أعدائهم وأن مش عارف قبيلة زي بني أسد هناك تفكر أنها تغير على على الصحابة وان مش عارف اليهود يفكروا في ايه وبني وبني النضير مش عارف ينقضوا العهد وقريش هل هل هم وهم يعني بيفكروا في الحدث كانوا متخيلين اللي هيحصل ده كله يعني يا جماعه دي نقطه لازم ننتبه ليها والله احنا ممكن الشيطان بيخلي الواحد فينا يعمل المعصيه يقع في المخالفه يقول يا عم عادي مش مشكله حتى لو هو في عمل من اعمال الخير او في في يعني عمل تعاوني مع اخوانه على البر والتقوى هو بي بي يعني ده غلطة ده خطأ هو مش مش مدرك أبعاد الغلطة أو مش مدرك أبعاد الخطأ مش مدرك الكلام ده إلى أين سيصل مشاكله فين بالضبط هو هيخلف إيه بالضبط ما سبحان الله دي أول نقطة تستوقفني جدا إن الصحابة هل هم كانوا مدركين أو كانوا منتبهين الكلام ده هي هي هيروح فين هي هي هيودي فين ممكن يتسبب في إيه ممكن يعمل ايه لل... يعني مش هقول مش هقول لل... للصحابه يعني ازاي هو ممكن يغير المشهد كله يعني ممكن يغير المشهد كله بالنسبة ل... مش للصحابة مش للصحابة بس يغير مشهد الكرة الأرضية كلها فالإنسان لابد ينتبه ويتفكر في عواقب ما يفعل يعني أنا النهاردة ك... كحد بقى يعني في الم... وخصوصا كمان لما أكون في أعمال متعدية النفع يعني مش في عمل خاص بيه لو انا في عمل خاص بيا وامر يخصني ماشي بس دلوقتي الانسان مش المشكله في كده المشكله ان دي اعمال متعديه النفع يعني هذه اعمال متعديه النفع او اعمال مش مش مش فرديه او خاصه لا الاعمال دي تخص الغير فيترتب عليها ولا شك امور كتيره خطيره وامور كتيره مهمه لو الانسان ما انتبهش لعواقب الكلام ده ربما يضر بغيره وهو وهو لا يشعر المهم الشاهد يعني فدي أول نقطة تستوقفنا النقطة اللي بعد كده إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا برضو إن مهما كان الإنسان حتى لو كان في لحظات يعني يرونه كما يرونه يكون واقعه كما يكون لكن ما يستسلمش للواقع ده بالعكس يجتهد في إن هو يصحح من هذا الواقع قدر طاقته قدر طاقته يعني مثلا كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه يجلس يندب حظه بعد أحد ويقول خلاص احنا كل حاجة راحت ده كذا أو مثلا يبدأ بقى يداخله الرهبة أو الخوف أو يبدأ يقول يعني خلاص لم يعد من ذلك فائدة وخصوصا ان هو كان خطأ إلى حد كبير يعني في نفوس بعض الصحابة يعني ما كانش برضه خطأ عسكري يعني احنا قلنا ما كانتش ثغرة عسكرية بقدر ما كانت ثغرة إيمانية يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان سادد الثغرة الإيمانية وسادد الثغرة العسكرية فالشيطان نفذ إلى بعض الرماة من خلال الثغرة الإيمانية فكانت بعدها الثغرة العسكرية بقى بتاعة الرومان خلاص وكان ما كان فالمهم يعني انه واقع فعلا لم يكن يعني يعني هينا على نفوس المؤمنين وعلى على نفس النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبعين من خيرة الصحابة قتلوا في أحد يعني استشهدوا فطبعا لم يكن حدثا هينا والنبي صلى الله عليه وسلم متابع للمشهد برضه متابع ان اليهود هيبداوا يستأسدوا وان قريش هتبدا مش عارف تفكر في ايه والقبائل التانية ولكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان الانسان ما يستسلمش لل... للواقع اللي حصل ده او يستسلم ل... لهذه الامور ويجتهد قدر طاقته في اصلاح ذلك الواقع في اصلاح ذلك الواقع فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استجابش بقى الايه ما يعني بعضنا النهارده لما يحصل حاجه ولا بتاع يفضل يسيب الدنيا لغايه ما تخرب خالص طب خلاص سيدي ما انت ممكن دلوقتي تلحق تصلح حاجه فالنبي صلى الله عليه وسلم باول أول يعني اول ما علم ان هم يعني جمعوا لقتال المسلمين او لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سير سيدنا ابو سلمة على طول في 150 من الصحابي من الصحابه علشان اللي يلحقوا يواجهوا المد ده لان فعلا التوقيت بيفرق التوقيت بيفرق وخصوصا في مثل هذه الامور التوقيت بتاع الانسان بيفرق لما انا اخد الخطوه دي في الوقت ده الحق خلاص انهي الامر لم يستفحل بعد انما انا اترك الامر بقى لغايه ما يستفحل وبعد كده افكر وده اللي بيحصل مننا للاسف في بعضنا بعضنا في ممارساته خليه مثلا لم يوفق في امر ما فيقعد بقى متضايق وزعلان يا عم طب كذا طب احنا قربنا طب في كذا جاي طب خلي بالك من كذا لا يبدا سايب سايب سايب سايب سايب لغايه ما الامر يستفحل وكانه بيقول ايه يعني احبطني شكرا يعني عايز تحصل مشكله تانية علشان يحبط تاني علشان خاطر لا, لا تقوم له قائمه يعني باي منطق فالشاهد يعني اللي اقصده ان هنا احنا شفنا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو متسامي فوق كل ما حصل يعني الحاجات المهمه اللي, مح... اللي لازم نتعلمها التسامي فوق الاحزان أن يعني يتسامى المرء فوق أحزانه يتسامى فوق أوجاعه وآلامه فالنبي صلى الله عليه وسلم تسامى فوق كل ذلك بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم يتسامى فوق كل ذلك ويفكر بحكمة يفكر بموضوعية يفكر في ويؤدي أداء يعني سيكون سببا إن شاء الله في إنقاذ المسلمين من كتير من المصائب اللي هتحصل بعد كده وخصوصا إن الإنسان لابد أن يوطن نفسه ان الحياه ليست فقط سراء يعني هناك هناك سراء وهناك ضراء هناك شده هناك رخاء لابد الانسان يوطن نفسه على ذلك وان الانسان اللي هي هيدير ناس مش مش يعني مش الفكره في في حسن ادارتهم في وقت السراء او في وقت الرخاء الحقيقه التحدي الحقيقي في حسن ادارتهم في وقت البأساء في وقت الضراء هو هو هو التحدي الحقيقي يعني ده نوع من الإدارة وده نوع من الإدارة ومطلوب يكون ده حاضر ويكون ده حاضر طيب المهم النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهذه المهمة أبو سلمة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ووصى وصية واضحة وصى طبعا بتقوى الله كما يعني هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم ووصى بأن هو يعني يبادر بالإغارة عليهم قبل ما إيه ويجتهد على قد ما يقدر أن جموعهم ما تجتمعش عليه أو جموعهم تلحقه ففعلا خرج سيدنا أبو سلمة وكان ما كان في حول هذا الماء اللي هو قطن والمماليك الثلاثة وبعد كده اللي حصل إلى أن إيه أظفره الله سبحانه وبحمده وعاد إلى المدينة ظافرا وكان يعني دان يعني تقريبا آخر سرية أو هي كانت فعلا آخر سرية يخرج بها سيدنا أبو سلمة وكان ده نهاية عهده بالحياة والواحد سبحان الله يحضره يعني استعمله وفي رواية عسله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله وكيف يعسله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه فسبحان الله هذه نعمة ومنة من الله سبحانه وبحمده أن الإنسان يوفق للطاعة ثم يقبضه الله سبحانه وبحمده على هذه الطاعة والواحد يقعد يفكر في نفسه كده يقول يعني كيف سيموت يعني الإنسان هيموت على إيه يعني أنا وإنتوا إحنا هنموت على إيه سبحان الله فسيدنا أبو سلمة يوفقه الله سبحانه وبحمده لهذا الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وهذه النصرة لله ولرسوله وللمؤمنين وللدين ثم يكون هذا آخر عهده بالحياة يكون هذا آخر عهده بالحياة فنسأل الله سبحانه وبحمده حسن الخاتمة نسأل الله بحمد سبحانه وبحمده حسن الخاتمة طبعا طبعا من الحاجات برضو اللي يتوقف معها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان تعامله مع الأمر يعني لما لما توفي سيدنا أبو سلمة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم يواسيهم وكان حريص النبي صلى الله عليه وسلم وده طبعا نقطة مهمة جدا إن بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأوجاع وقت الأحزان لا ينسى الرحمن لا ينسى الرحمن يعني برضو للأسف الشديد كتير مننا بيتصور بما إن إيه يا عم ده فرح بقى خلينا نفرح شوية يعني انت تفرح على يعني وتغضب وتغضب ربك اللي انعم عليك بالنعمة دي اللي هو عايز ينسى ربنا يعني تاخده ياخده يعني يذهل بالفرح عن عن مرضات الله سبحانه وبحمده والعكس بالعكس نلاقي في الاحزان يا عم سيبني في حالي سيبني انا مش عارف ايه انت مش عارف عمال تعمل كذا خليني بقى يا جماعه سيبوه محدش يتكلم محدش يقول لها حاجه لا خلاص بقى احنا متصورين بما ان احنا بقى ده احنا محزونين ودي احزان ودي اوجاع ومش عارف وايه وسيبني لا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا برضو ان الانسان يعني مش معنى ان هو في في الام او اوجاع او احزان ان هو ينسى ينسى ما حده الرحمن سبحانه وبحمده ينسى حدود الله او ينسى ما يرضي الله سبحانه وبحمده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جميلا اللهم اغفر لأبي سلمة وهو رجل صالح اهو بس البعض بيتصور يعني ان المغفره دي اللي هو ايه اللي هو الناس بس اللي عاملين بقى ذنوب ومعاصي وكبائر ضخمه ومش عارف ايه انما احنا نستغفر ليه يعني ازاي الله المستعان يعني الإنسان حتى على أقل التقديرات يعني لو ما عندوش حاجة يستغفر عليها يستغفر على إن هو عبادته أو أداؤه أو تنسكه أو يعني صلته بالله لم تكن على القدر اللائق بالله سبحانه وبحمده الله المستعان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اخلفه في عقبه في الغابرين وأفسح له في قبره ونور له فيه طيب من الحاجات برضو اللي تستوقفنا هي الواقع الاجتماعي للمدينة المنورة ساعتها أو يعني للبيئة العربية ككل يعني ان فكرة ان ايه ان لا يزال بقى وللأسف الشديد بعض الناس مش مدركة ان دي بقايا جاهلية لا يزال الناس تصوراتهم ان انا فلان ده مات لازم بقى ايه لازم اعمل له موتة بقى والصوان ومش عارف ويضحكوا بيه وبعدين انا لازم اعيط جامد واصوت جامد ولازم اعمل مش عارف ايه واقعد انزل على الفيسبوك واقلب الدنيا ليه هيقولوا مش ب... مش انا مش زعلان عليه هيقولوا ما حدش ليه مش عارف وكان يعني الناس ايه بتبقى وكانها بتخطط لما بعد موتها والله سبحان الله لما باجي اشوف كده بعض الناس وتخطيطهم لما بعد موتهم اقول يا ريتهم كانوا يخططوا اكتر لما بعد موتهم في ايه في الاعمال الصالحه اللي هيعملوها او تتعمل لهم دلوقتي يعملوها من دلوقتي عشان خاطر انها تبقى لهم بعد موتهم او تتعمل لهم ساعتها يفكروا في يعني الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يفكروا في القبر اللي هيزوروه ده هم عمالين يفكروا بس ازاي يعملوا فيه من بره وازاي يشيدوه يجملوه يحسنوه من بره والمكان اللي هيحفروا فيه والقصة دي بس هم ليه ما بيفكروش هو من الداخل ده هيكون ازاي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وافسح له في قبره ونور له فيه يعني هو مش طايق ما كانش متحمل في فترة من حياته ان عايش في الشقة اللي هي 60 متر ولا ولا 80 متر ولا 50 متر ما كانش متحمل الكلام ده ولا في غرفة واحدة طيب سبحان الله انت بقى هيتحمل ازاي ان هو يعيش في الحفرة دي طب ليه ما يجتهدش في انه يوسعها من دلوقتي هو ما يتحملش ان هو يعيش يوم كامل بدون بدون بدون نور ما يتحملش ليله بس كده ضلمه 12 ساعه ضلمه ما يتحملهمش طيب هو امال هيعمل ايه في في في القبر المظلم ده اللي هيفضل فيه يعني سنوات وربما قرون يفضل في قبره ده طب هي هي هيعمل ايه فيه ليه ما ليه ما يجتهدش في ان هو ينوره من دلوقتي فالواحد سبحان الله لما بيشوف تخطيطات الناس كده لا فلان ده عايز يبقى جنازة عسكرية والتاني اوعى ما تعملوا ليش صوان اعملوا لي صوان كويس جدا ومش عارف هاتوا مش عارف مقر وهاتوا مش عارف ايه ويبقى في المكان الفلاني وصراحة برضو ال ال ال ال الاغرب ان الناس نفسهم بقى اللي هم اهل الميت ب- بيفكروا ايوه يعملوا له صوان ويجيبوا وكان هم مش بيعملوا عشان هم بيعملوا عشان نفسهم عشان الناس ما تقولش عليهم وت... وما بيفكروش بقى ازاي هم مثلا يخدموه فعلا بعد موته ازاي فعلا تصله اعمال صالحه آه، يعملوا له صدقات جاريه ينفعوه فعلا حقيقه حتى يدعوا له باخلاص لا هو الفكره بس في المظاهر والفكره في ال... يعني المفروض ان احنا لو حبينا بقى ننفعه نشوف ايه اللي ممكن ينفعه في قبره دلوقتي ايه اللي هو بحاجه اليه الاموال اللي تتصرف على مش عارف الصوان ولا مش عارف ايه ولا تتصرف على آه، الطقوس ولا مش عارف الشعائر الجنائزيه اللي بيعملوها دي ولا تتصرف على حاجات ملهاش لازمه الاموال دي كلها لو تم لو تم التصدق بيها لاجله او تم آه، عمل صدقه جاريه ليه هيكون انفع له م- م- ملايين المرات من اللي بيتعمل ده اصلا بل يعني ربما لو الميت ده اوصى اهله بان هم اعملوا واعملوا واعملوا يعذبوا ببكاء اهله عليه انما هو لو لم يوصهم بذلك ولم يحب لهم ذلك لو ما اوصاهمش او نهاهم ده ده احسن كمان ولم يحب لهم ذلك فان شاء الله مش هيحاسب على كده انما اللي يعذب بكاء اهله عليه من اوصاهم بذلك واحب ان يفعلوا له ذلك وده ايعاز منه ليهم يعني فالمهم يعني الشاهد سبحان الله بقول طب اهل الميت نفسهم بقى لما يحبوا يبذلوا ولا يعملوا ولا يخططوا ولا ينفعوا الميت ده ليه فعلا ما يفكروش في في في ان هم يفكروا في اللي هيحصل في قبره لا ده هم عايزين يعملوا له حاجات حاجات في وسط الناس هو ما عادش هنا اصلا ما عادش هنا وسط الناس دي الناس دي ما عادوش يشغلوه خلاص الله المستعان فطبعا ال- الواقع الاجتماعي والاعراف الاجتماعيه بتفرض بقى الناس بيتخيلوا بقى ان انا مش عارف احنا كذا لازم نعمل ولازم نعمل لازم نعمل يا جماعه هذه الامور خلاص ابطلها الاسلام لما جاء الاسلام ابطل الكلام ده ابطل هذا ال- هذه الايه ال- الاشياء وبرضه يعني للاسف في ناس يعني بيبقى هم ايه يعني الغريبة ان احنا نجد في المجتمع ان لما يجي الانسان يعمل حاجة كويسة او يعمل خير او ياخد خطوة كويسة يجد للأسف الشديد آه، إن- يعني لا يكاد يجد من يساعده على ذلك لكن بقى لما يبدأ ي- الحاجات بقى اللي هي من باب بقى العرف يلاقي ما شاء الله كله حاضر وتمام وزي الفل الله المستعان فالشاهد يعني ان الاسلام ابطل هذه ال- الاشياء وانتهت أم، الوقفة الأخيرة هي متعلقة ب... لما الإنسان يصاب بمصيبة أه، من جنس ما أصيبت به أم سلمة أه، فقدت عزيزا عليها فقدت حبيبا لها فقدت سندا لها يعني فقدت أه، زوجها سيدنا أبو سلمة أه، ف يعني سبحان الله الانسان آه، ودي برضه نقطة مهمة يعني في اوقات لما بنقعد نفكر كده في اقدار الله بنقول هو في حاجة اسمها كذا هو ده معقول هيحصل يعني سبحان الله لما مثلا نقول كل قضاء الله خير لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر بعضنا بيسمعها وهو في اتون المشكلة آه، كل قضاء الله خير طب خير ازاي وانا حصل لي كذا كذا كذا طيب لعل الله يحدث بعد ذلك امر ايه اللي هيحصل يعني ايه اللي ممكن يحصل ايه المتوقع يحصل يتقال له قول اللهم اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يقول ايه خيرا منها يعني ما خلاص ايه اللي باقي تاني سبحان الله بواقع النفس البشرية لما بتبقى تحت سطوة وتحت سيطرة ال- الأوجاع والأحزان بتستبعد كتير كتير كتير من الأشياء التي وعد بها الرحمن للأسف الشديد يستبعدها الإنسان الصالح أو المؤمن م- بيبقى عنده من الأدب اللي هو بيخليه ما يبادرش بإنكار الكلام ده أو يعلنه يعني ظاهراً لكن آه، للأسف آه، بعض الناس لا م- هو الكلام ده ولا كأنه حصل عنده ستنا أم سلمة بتحكي لنا عن حدث حصل معها هي شخصيا آه، فعلا آم، لم يكن أمرا هينا عليها أنها تفقد سيدنا أبو سلمة آه، فالنبي صلى الله عليه وسلم آه، قال إن يعني ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها آم، وده طبعا حاجات مهمة يعني ده, ده طبعا مش يعني لا تسع المقام ل- لو- لوقفة طويلة عند هذه المسألة لكن إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله يعني عجيب أمر الإنسان هو أنا أساسا أنا بتاع نفسي ولا الحاجة اللي أنا زعلان عليها دي كانت بتاعتي دي بتاعت ربنا والله سبحانه وبحمده أراد أن يسترد يعني عاريته زي ما فهمت أم سليم لما قالت ل- لأبي طلحة الأنصاري قالت يا أبا طلحة لو أن جا- جيراننا أعارونا عارية ثم استردوا عاريته ما كان لنا أن نحزن قال لا قالت فإن الله استرد عاريته لما مات آه، ابنهما يعني آه، فعلا فكره كده احنا يعني لو الانسان اللي كنت بسميه دايما شعور التملك الزائف شعور التملك الزائف ده هو اللي بيتعبنا وبي يعني بي- بيتسبب لنا في كثير من الاوجاع انما لو الانسان علم فعلا ان ده مش بتاعي اصلا هذا ليس لي انا لله انا كلنا لله وانا اليه راجعون وان اللي حصل مع فلان ده ولا حصل مع فلانه دي هو حاجه يعني طبيعيه لازم تحصل يعني حاجة في سنة الله لابد أن تحصل كلنا رايحين بس واحد راح بدري واحد راح م- متأخر شوية فعرفنا احنا المهم أن كله رايح في النهاية يعني ده مكان كل كلنا نصير إلى ذلك هذه نهاية محتومة للجميع إنا لله وإنا إليه راجعون خلاص طب أنا لو الإنسان استحضر دي لما تصيبه المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي هي مصيبة طبعا لا شك مصيبة في هناك المصائب والمعائب المصائب والمع... المصائب دي مثلا فلان ده مات واحد كويس ومش عارف صالح ومات ما هو دي مصيبه فابتلاء للانسان في معيبه بقى نسال الله العافيه اللي هي عقوبه على حاجه ايه يعني يعني تقصير معين بدا من العبد او امر آه، يعني اخطا فيه مهم يعني فدي مصيبه آه، يعني اللهم اجرني في مصيبتي طيب وحتى الم- المعيبه دي في هي نوع مصيبه بس هي نشأة عن معيبة بس هي نوع مصيبة فإنسان يقول اللهم أجرني في مصيبتي هو ده القضية يعني دايما مرارا وتكرارا نأكد مش الفكرة في حصول المصيبة من عدمها مش الفكرة في حصول الأزمة من عدمها الفكرة يعني في, في فوات الأجر في حصول الأجر من عدمه يعني كده كده كده كده الأحداث هتمر بس ال- التحدي الحقيقي هل أنا أنا خرجت منها مأجور ولا مأزور؟ هو ده هو ده السؤال هو ده التحدي انما كده كده الاحداث ستمر ب- بحلوها ومرها بخيرها وشرها ستمر هي دي طبيعه الحياه كل مر سيمر ليس فيها مستقر هي دي, دي طبيعه الحياه ال ال ال التحدي الحقيقي بقى انا فيها ماجور ولا ماجور يعني سيدنا عمر بن الخطاب ويروى ايضا عمر بن عبد العزيز بنقول الكلام دايما كان يقول اصبحت وما لي شغل الا مواقع قدر الا مواقع قدر الله ان كانت سراء شكرت او كانت ضراء صبرت بس هو ده التحدي انا انا اصلا هكون ايه مش التحدي الحقيقي في ال- اللي جاي ده ايه اللي جاي ده بقى والله آه، ب- ده سراء ولا ضراء دي ده رخاء ولا مش مش مش هو ده التحدي التحدي الحقيقي انا هعمل ايه وانا هكون ايه فانا هخرج من الازمه دي ازاي الازمه كده كده الازمه كده كده هت- هتفوتني بس انا فوتها يفوتني الاجر هي دي القضيه ولذلك اللي يشغل الانسان يبقى النقطه الاولى اللي يستحضرها دايما ان لله وانا اليه راجعون خلاص المبدا والمنتهى والمصير النقطه الثانيه اللي يستحضرها آه، اللهم اجرني في مصيبتي يعني ان هو ما يخرجش منها ماجور يخرج منها ماجور ولذلك الشيطان بيهزمنا بيهزمنا اكتر من مره يعني الشيطان بيهزمنا لما يخلينا نحزن ونتسخط ماشي فبيهزمنا تاني لما بيحرمنا الاجر ان احنا ما بناخدش بالنا من فرص الاجر اللي في الامر ده بيهزمنا تالت لما يخلينا نعرض عن الحاجات اللي ممكن تكون سبب في رفع ال ال ال الغم والهم اللي علينا ده تاني يبقى بيهزمنا لما بيوقعنا يوقعنا في السخط والحزن ومش عارف والهم والغم ويقايدنا ويحبطنا بيهزمنا تاني لما بيخلينا نخسر فرص الأجر و- و- وال- والقرب من الله سبحانه وبحمده اللي بيخلينا ده بيهزمنا المرة التانية بيهزمنا للمرة التالتة لما بيخلينا نعرض بقى عن الأسباب اللي ترفع عننا الكلام ده وتدفعه عننا زي الدعاء وال- فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا واستعينوا بالصبر والصلاة يعني اللي يخلينا نعرض عن الحاجات دي اللي هي كانت المفروض انها ينتظر انها ترفع عننا الوجع ده وتعوضنا عن خسارتنا بس كمان يهزمنا للمره الثالثه. فإياكم وإياكم أن يهزمنا الشيطان في أمثال هذه الأحداث لذلك اللهم اللهم آه، إنا إليه وإنا إليه راجعون اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها والله أنا شايف آه، يعني سبحان الله بقى خيرا منها ممكن الخير الخير من ذلك إن الإنسان ما يجيلوش حاجة خالص يبقى دي الحال الخير إن يجيله حاجة أفضل إن ربنا يعوضه خير لذلك سبحان الله الإنسان ما بيتعلقش بحاجة بنوعها أو يتعلق يتعلق بشيء يعني سبحان الله ممكن واحدة تفقد زوجها يعوضها الله خيرا في أخ لها في أب لها في ابن لها يعوضها مش لازم بقى يعني احنا عندنا مشكلة ان احنا بننتظر التعويض بالصورة اللي احنا ايه اللي احنا في راسنا اللي في دماغنا من الجنس اللي احنا عايزينه لا يعني يعوضها الله خيرا سبحان الله بان يفتح لها باب خير باب طاعة باب أجر تنشغل بيه يبقى ده يعني بالنسبة لها خير من الدنيا وما فيها واخلف لي خيرا منها فبرضه في وقتها نقول طب هيبقى في ايه احسن من كده وفي ايه كذا سبحان الله و- و- ويعني انا صراحه يستوقفني وفاء تلك المراه الصالحه لزوجها استوقفني فعلا شعورها بقيمة وقدر زوجها للأسف الشديد النهاردة يعني بعض الرجال والنساء بعض الإخوة والأخوات يقولوا واخلفني خيرا منها بقلب جامد كده مش بيبقى ما اقصدش انه اعترض بس اقصد انه يبقى ايه الحمد لله استريحت عنده احساس انه استريح من مراته عنده احساس انه استريح من فلان ولا فلانه وعنده احساس انه استريحت من فلان وهو الانسان مش للاسف الشديد عشان عينه دايما كانت لا تقع الا على المفقود مش على الموجود كان دايما لا يقع الا على على يعني على الشيء اللي ناقص فللاسف الشديد بقى بيشوف المشهد كده وهيبدا بقى يقاسي الويلات لما يدرك قد ايه الشخص ده كان حضوره في حياته في غايه الاهميه ودي ودي دي طبعا من اعظم الخسائر فاستوقفنا جدا من ستنا ام سلمه عشان برضه يا جماعه تدركوا ان امهات المؤمنين دول ما كانوش ناس كده وخلاص يعني وفي نفس الوقت سبحان الله وان ربنا الناس دي ما جالاش الاكرام ده محاباه ما جالهاش الاكرام ده محاباه الناس دي فعلا بذلت وتعبت وعشان خاطر تصل الى هذه المنزله وفعلا كانت نفوس صافيه نفس حقيقه يعني تستحق ما اكرمها الله به من انها تكون اما للمؤمنين وتكون زوجا لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم طبعا لم يكن يخطر ببالها هي مش مساله انها مش واثقه في كلام ربنا لا واثقه بس هي فعلا زوجها مالي عليها يعني حياتها ومالي عينها لدرجة انها لا تكاد ترى احد اخر يعني ربما يناسبها هي لا تكاد ترى احدا اخر يعني هي مش متوقعة طبعا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم خالص بس بقى بقية الصحابة هم وان كان ليهم افضلية ودي نقطة لازم ينتبه ليها يعني النهاردة ممكن انت حضرتك معجبة بالشخص ده هو هو يعني مميز في الحتة دي بس مش مميز زوجا مش مميز في بيته مش مميز وانت معجب بالاخت الفلانة اللي هي موجودة معاك في الشغل ولا اللي مش عارف بتعمل ايه ولا اللي بتشوفها في الشيء الفلاني اللي بتسمع عنها في كذا هي ممكن تكون مميزة كاتبة مميزة مش عارف ده ده مجتهدة في الدعوة مميزة في الاصلاح مميزة في الكلام بس ممكن ما تكونش مميزة كامرأة مميزة كزوجة فازاي فعلا ان هي يعني المرأة الصالحة يبقى زوجها ده مالي عينها مالي عليها حياتها وكذلك الرجل الصالح يكون امرأته تملأ عليه حياته تملأ عينه خلاص ما يكاد يعني وانظر الى ذاك الحسن الذي فيه فاستنا ام سلمة تعلمنا كده فلما كانت تلك المرأة راضية وكان عندها هذا السلوك اكرم الله سبحانه وبحمده بالاجر يعني سبحان الله ماذا خسرت ما خسرت شيء الاجر انعقد ليها وربنا عز وجل اخلفها خيرا يعني جاء الاجر وجاء الخير أخلفها الله سبحانه وبحمده بهذا الإيه الخير فكانت يعني فصارت أما بعد ذلك للمؤمنين جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلا هو صراط يهدي الحيرة ويحقق كل الأحلام صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام خير نبي خير ختام